الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها وبعد أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته واهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الميمون المبارك حول فتاوى الرحمه. سائلين الله تبارك وتعالى ان يفيض علينا وعليكم برحمته وعطفه وان يصوبنا ويسددنا ويوفقنا وياخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه. قبل ان نبدا في تلقي اتصالات حضراتكم آآ آآ سنحاول ان نلقي ضياء على نصيحة نبدأ بها كلامنا ثم بعد ذلك نتلقى اتصالاتكم ونسأل الله السداد والتوفيق بنلاحظ أيها الإخوة والأخوات أن أي إنسان يقدم على مشروع ما من المشروعات صغيرا كان المشروع أو كبيرا فإنه يفعل أو يعمل معه ما يسمى بدراسة الجدوى يعني على الأقل يبحث الموضوع في رأسه ويرى المكاسب والخسائر الأرباح والخسارة وفي ضوء هذا يقرر إن كان يقبل أو يدبر إذا كان يعمل أو يترك وأحيانا بعض المشروعات تحتاج إلى بيوت خبرة عالمية حتى تقوم بدراسة الجدوى المطلوبة ووفق معايير وضوابط وأشياء معينة تقدم هذه البيوت الخبرة بيوت الخبرة تقدم دراسة الجدوى مصحوبة بحساب الأرباح والإهلاكات والخسائر والضرائب وي وي وي إلى آخره ومع كل هذه الاحتياطات مع كل هذه الاحتياطات ومع القيام بدراسات الجدوى التي نقوم بها لأنفسنا أو نستدعي غيرنا للقيام بها إلا أننا مع ذلك نجد أن كثيرا من التجارات والمشروعات تخفق وتفشل ولا تصل إلى النتيجة المرجوة من وراء القيام بها هذا في حياتنا العامة والعادية فالإنسان معرض للمكسب والخسارة معرض للنجاح والإخفاق وهذا أمر ملاحظ في حياتنا ككل لكن تعال إلى تجارة لا سبيل إلى الإخفاق فيها أبدا ولا طريق للفشل إليها مطلقا إنما هي نجاح دائما وأبدا تدري أي تجارة هي التي نعنيها أي تجارة هي التي لا يلحقها بوار ولا خسارة إنها التجارة مع الله تبارك وتعالى تجارة مع الله الإنسان اللي يعمل مع الله ينفق ويفكر ويتعبد ويبذل ويضحي في سبيل الله هذا الإنسان لا يمكن أبدا أن تلحق تجارته بوار وهذا قاله ربنا ربنا قال في القرآن إيه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ولن هنا تنفي, تنفي المستقبل لن تبور وبعدين يقول في الآية بعدها ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله يعني إذا كنت تستحق عشرة ربنا هيدي لك العشرة ويزيدك عليها من فضله سبحانه وتعالى فهي تجارة لا تخسر أبدا ولاحظ معي أن القرآن استعمل لفظة التجارة قال يرجون تجارة تجارة المبادلة انك تعطي وتأخذ فانت بتعطي لله ماذا تعطي لله تعطي مالك تعطي نفسك تعطي وقتك تعطي فكرك تعطي حياتك كلها لله والبديل المقابل إنما هي جنة عرضها السماوات والأرض ونفس العبارة عبارة التجارة استعملها ربنا في آية أخرى يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ها تجارة مش هتبني لكم عمارات وتوفر لكم سيارات وتدر عليكم الأرباح والأموال ها إنما تجارة تنجيكم من عذاب أليم ايه هي التجارة دي تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم آدي السلعة اللي احنا بنقدمها لربنا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون طب دي التجارة ده الثمن أو ده الإيه يسموها السلعة طب ال- ال- الثمن أو ال- العوض أو ال- الجزاء قال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ها سماه ربنا الفوز العظيم وفي آية تانية الفوز الكبير وفي آية أخرى الفوز المبين ولم يصف الله تعالى فوزا بهذه الأوصاف إلا الفوز بالجنة مش كده وبس ليس مجرد تحصيل هذه ال- النتائج والثمرات وإن كانت في ذاتها عظيمة وجليلة لكن اسمع كمان إيه كمان قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب يعني ربنا يمكنكم في الأرض يعلي شأنكم يجعل لكم السيادة والريادة على بقية الناس بماذا؟ بالتجارة مع الله تبارك وتعالى فهذه أدي التجارة مع الله تجارة مع الله فلاح ونجاح وفوز وخير في الدنيا والآخرة اسمع إلى آية أخرى إن الله اشترى ها برضو اشترى بنستعملها مع بعضنا في مجال التجارات خد وهات اشتري وبيع إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آدي أطراف أطراف العملية التجارية الله اشترى من المؤمنين يبقى المؤمنين باعوا باعوا ايه انفسهم واموالهم ربنا ادالهم في مقابلها ايه بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران اذا كانت الناس بتلجا الى تسجيل عقودها ومبايعاتها في المحاكم والشهر العقاري ومنظمات ومعاهدات وما إلى ذلك فإن الله تعالى تكفل لأهل الإيمان الذين باعوا أنفسهم لله باعوا أنفسهم وأموالهم لله بأن لهم الجنة وأن الله قد وثق هذا العقد وقال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وإذا كان البشر يمكن أن يلعبوا بنا أو يضحكوا علينا أو يبخسون حقوقنا أو لا يعطونا ما ينبغي فإن الله يقول عن نفسه ومن أوفى بعهده من الله لا أحد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بنذكر إن ربنا سبحانه وتعالى لم يسم فوزا بأنه عظيم إلا الجنة وهنا قال ذلك هو هو ايه فايدة كلمة هو دي هذه ت- تفيد الاختصاص هو لا يسمى اي فوز واحد بنى عمارة واحد ركب سيارة واحد آه، اعتلى منصبا تولى رئاسة كل الكلام ده ضايع كله رايح كله إلى فناء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لن يبقى إلا ما ابتغى الإنسان به وجه الله وحده أما ما عدا ذلك فهو إلى ضياع من هنا فإن الإنسان المسلم إذا أراد التجارة الرابحة فعليه أن يتاجر مع الله تبارك وتعالى سيدنا عثمان رضي الله عنه أحد النماذج الجميلة في التجارة مع الله عندما جاءته تجارة فيها ما لذ وطاب من الطعام والشراب وكانت المدينة تشكو وقتها جوعا وظمأ والناس في حاجة ماسة إلى هذه القافلة فجاء سيدنا عثمان إلى تجار المدينة وقال بكم آه، آه، تعطوني كم تعطوني على هذه التجارة قالوا نعطيك على الدرهم درهمين فقال هناك من يعطي أكثر قالوا نعطيك على درهم ثلاثة قال هناك من يعطي أكثر أربعة خمسة ستة وفي النهاية قال هناك من يعطي أكثر قالوا من يعطيك أكثر ليس هناك تجار في المدينة غيرنا فمن يعطيك أكثر قال إن الله تعالى وعدني على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة أشهدكم أنها جميعا في سبيل الله أشهدكم أنها جميعا في سبيل الله آدي التجارة مع الله التجارة مع الله سيدنا صهيب الرومي عندما هاجر من مكة إلى المدينة وقف في طريقه المشركون وحالوا فيما بينه وبين الهجرة أرادوا أن يمنعوه وعللوا منعه بقولهم له جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد الآن أن تهاجر وتأخذ مالك والله لن يكون ذلك فلقى المسألة يعني فلوس تضيع قال ألا إن أعطيتكم مالي تتركوني وشأني فوافقوا على ذلك فترك لهم ماله كله وهاجر بلا مال فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى ونزل القرآن الكريم يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومعنى يشري يعني يبيع المهم هذه مقدمة نضعها بين يدي حضراتكم لندعو أنفسنا إلى التجارة مع الله وأن نخلص في حياتنا لله وأن نعمل بما يرضي الله ويعني أرى الاتصالات الآن قد بدأت تفد إلينا فأكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى والآن معنا الصلاة معنا الأخت غادة من سينا السلام عليكم الأخت أم علي أم علي من سينا ايوه السلام عليكم عليكم السلام عليكم اتفضلي حضرتك آه بعد اذنك يا دكتور أم علي من أنا- القاهرة أيوة اتفضلي آه انا
أيوة معاك اتفضلي كملي انا ولدت ابني الاول عند طبيبه مسيحيه وانا في الشهر التاسع دلوقتي وه- ويعني هو- المفروض اولد يعني مع طبيبه برضه طيب بس هي الطبيبه المسيحيه دي هي ولدني قيصري و- وشاطره يعني أيوة فحرام لو لو لو ولدت عندها تاني طيب حاضر أجاوب حضرتك شكرا يا دكتور نعم الأخت أم أحمد من القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك آه، دلوقتي في أخت فاضلة آه، اتطلقت من حوالي كام يوم يعني أيوة فاتقدم لها عريس أيوة.
آه، فهل ي- يجوز الخطبة في أيام العدة ولا بعد العدة؟
طيب حاضر حاضر شكرا حاضر أيوة أيوة اتفضلي أم حفصة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي حضرتك آه لو سمحتي يا شيخ طلعت اتفضل.
أنا أخويا هي... هيتزوج آه بعد أسبوعين اتنين نعم و... وأهل العروسة آه ما- فلوسه كلها خلصت في العفش أيوة.
خلصت في الجهاز أيوة و... وأهل العروسة مصممين على الشبكة ممكن نجيب الذهب بالقسط
ذهب بالقسط حاضر طيب ماشي شكرا جزاك الله خير أنا بارك الله فيك السلام عليكم أيوة عليكم أم أمل من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلي حضرتك حضرتك الشيخ؟
أهلا إن شاء الله ازيك يا شيخ؟
أهلا بك يا فندم.
عامل ايه؟
الحمد لله والله معلش انا عايز دي قصة كده عايز اقولها لك يعني هجيب لك بسرعة كده من النهاية أيوة اتفضلي ايوه مع حضرتك؟
أيوة الو أيوة معاك اتفضلي كملي ايوه بقول لحضرتك ايه انا والدي كان اشترى لنا بيت وبعدين لما جه ابني خد فلوس من اخويا ومن والدتي فكتب لوالدتي عشان الفلوس اللي خدها منها ربع البيت واخويا الربع التاني أيوة فمات فلما مات جينا نبص في الوراث اخواتي الولاد هنينا اتنين ولاد وسبع بنات أيوة.
ما رضوش يدونا حاجه في البيت خالص أيوة وطمعوا في البيت وقعدوا فيه فطبعا والدتي خدت الربع اللي ليها مكتوب باسمها شرعا حتى ما ادوش التمين بتاعها أيوة.
فلما اخواتي طمعوا في البيت والدتي قالت انا بص انا هكتب لكم الربع بتاعي ده علشان لما اموت واحده منكم اتطلقت جرى لها حاجه تلاقي مكان ترجع تعيش فيه بدل ما تترمي في الشارع أيوة فانا بس كل الكلام ده كله عشان خاطر اعرف بس نقطه عند والدتي هل عليها اسم لو كتبت لنا البيت حق تعوضنا على اللي راح من اخواتي خدوه مننا طيب حاضر فسؤالي تاني لو سمحت أيوة الايه القرانيه دخول الحمام بها
أيوة هل ده كده في حاجة يعني حاضر.
السلسلة بتكون آية قرآن حاضر.
وادخل بقى الحمام حاضر.
في حاجة حاضر.
شكرا ليك شكرا حاضر.
جدا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. معنا أخت من سوريا اتفضلي السلام عليكم أيوة أخت سوسة من سوريا السلام عليكم الو أيوة الو اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله.
آه، اذا بتريد يا شيخ انا جوزي متجوز آه، قبلي وقبل هلا رمى عليها يمينين طلاق ايوه وبعدين راح لعند شيخ ورجعها ايوه هلا بعدين كمان حلف عليها يمين اذا في مرة اذا فاتت لعنده بتكون هي طالق اه ويمين تاع رابع قال لانه اذا يعني انه هي قال لاهله انه هي مني طالق يمين هذا بيوقع واذا بده يرجعها بيقدر يرجعها قا- قال عند اهلها انها طالق عند اهله هو يعني قدامنا وقدام اهله قال انها هي طالق طيب طيب حاضر ان شاء الله طيب شكرا أشوف. بارك الله فيك الاخت ام معاذ السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله تفض- وبركاته تفضلي حضرتك ازي حضرتك يا شيخ اهلا آه لو سمحت انا كنت بسال حضرتك عن موضوع ميراث آه احنا دلوقتي اسره ووالدي توفى وكده وبعدها بعشر سنين آه آه يعني اخواتي الصبيان اخدوا شقق في البيت يتجوزوا فيها خلاص مم.
فدلوقتي البنات بيطالبوا بحقهم ان هم عايزين نصيبهم من الميراث وازاي ان هم كده ما فيش عدل في البيت في ناس بتستفيد بميراثها وفي ناس ما بتستفادش بيه فاتقسم البيت لنصين نص آه، البنتين عايزين مطالبين بحقهم وال- والصبيان آه، طبعا بما ان هم حاطين ايديهم على على حاجات شقق آه، فساكتين او مش متكلمين ووالدتي معترضه على كلامهم فانا دلوقتي انا انا واحده منهم انا متنازله عن الميراث اساسا من اصله يعني متنازله عنه و- ومع ذلك انا بحاول اوفق ما بين الطرفين علشان ما فيش حد فيهم يخسر التاني بس حضرتك هو في من الط- من طرف البنات هم فيهم حاجات بيطلبوها بظلم وال- والصبيان في حاجات برضو بيعملوها بظلم يعني الفريق ده غلط والفريق ده غلط بس انا واقفه مع الفريق اللي معاه امي لاني انا لو كنت مع التانيين هنول غضبها فانا لا، بحاول والدتك والدتك واقفه مع مين في الاثنين مع الصبيان اه
بس فانا فانا دلوقتي واقفه مع والدتي ومع اني برضو بحاول اوريها ايه الحق وايه الص- إيه الب- إيه الصح وايه الغلط ايه المفروض تعمله وايه اللي المفروض تعمله ما ماشي.
تعملوش بس انا مش راضيه اقف مع التانيين لاني انا هنول غضبها بان بان بإن انا واقفه معاهم وفي كل الاحوال انا اصلا متنازله عن ورثي اساسا انا مش عايزاه يعني انا قلت لهم مش حيث... انا مش من ضمنكم في التقسيم قسموا خلاص على ماشي.
نفسيكم ماشي.
فهل انا كده يبقى انا بعمل حاجه غلط في ان انا واقفه معاهم انا بقول لحضرتك الطرفين كل واحد فيهم على غلط فيهم يعني كل واحد فيهم طيب بيدور على خلاص التاني وضحت حتة.
وضحت المساله المساله واضحه ان شاء الله الاخ محمد من المنوفيه وعليكم.
السلام عليكم فضلت الشيخ ايوه اتفضل حضرتك ممكن اسال سؤال لو سمحت اتفضل معاك محمد داود من كفر فيش اهلا بيك يا اخي بارك الله فيك.
أبو انا في مشكله بين اخويا ووالدته
نعم سامعني يا شيخنا اه اتفضل فاخويا آه، والدتي ست عندها 75 سنه كده واخويا قاعد جنبها في بيت جنبها يعني ايوه فحصلت اختلاف بينه وبين والدته وبعدين حتى وهي طالعه مثلا سلم كده فبيسندها فهي وقعت فبتقول ده زقني سامعني يا شيخنا؟
آه سامعك اتفضل كمل فعايزني ايه احكم بينهم وانا شايف ان والدتي غلطانه ايوه فانا اقول ايه لوالدتي مثلا طيب حاضر و- وفي نفس الوقت آه، زوجة اخويا زعلانه برضه من والدتي وهم يقول لو عايز اعزل من جنبها اعزل ولو عايز امشي امشي آه، انا انا مش عارف اعمل ايه وفي يعني حصلت مشاكل قبل كده بينهم برضه واصلحت بينهم طب ماشي بس برضه ايه آه، زي ما تقول في حاجه في النفس
ربنا يهدي الحال فانا عايزك توضح لي مثلا اقول ايه لوالدتي وهي ست كبيره وهي ما بتقتنعش طبعا على ان حاطه فريد اخويا ده في ايه في دماغها طب حاضر ماشي فانت عايزك توضح لي يا شيخ يا رب سهل.
بعد اذنك يعني يا رب سهل.
آه، انا امام خطيب في الجمعيه ربنا يبارك لك بس عايز عايز اسمع من غيري انت انت راجل عالم ربنا توضح يحفظك.
لي ب- ب- ان انا اعمل ايه مع والدتي نسال الله التيسير ان انا بعزها طبعا ومش عايز ازعلها ولا عايز ازعل فريد حاضر ماشي خلاص يا شيخنا خلاص يا شيخ.
ربنا يبارك فيه الله يتقبل منا السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم طب نجيب عما وردنا من أسئلة ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير السؤال الأول الذي ورد بشأن الأخت التي وضعت مولودا في المرة الأولى وعلى وشك أن تضع مولودا في المرة الثانية فإلى من تذهب إلى طبيبة مسلمة أم إلى طبيبة غير مسلمة هو لو أنه الخيار ما بين طبيب مسلم ذكر وما بين طبيبة مسيحية أنثى ما عنديش خيار إلا دول هقول آه روحي للمرأة أما وإنه الخيار ما بين الطبيبة المسلمة والطبيبة غير المسلمة فلا شك أن الطبيبة المسلمة تفضل يعني احنا بنرتبها كده نقول الأول طبيبة مسلمة طبيبة غير مسلمة طبيب مسلم طبيب غير مسلم على الترتيب ده فإذا وجدت الطبيبة المسلمة فنبدأ بها أولا ويعني القرآن الكريم لما قال ولا يبدين زينتهن إلا لكذا وكذا وكذا قال أو نسائهن أو نسائهن فالنسائهن أي المسلمات فعلى ذلك طالما أنه في موجود البديل البديل المسلم المسلمة التي تقوم بنفس العمل والولادة النهاردة ما أصبحتش يعني عملية هنقول إنها معقدة وصعبة وعسيرة وتحتاج إلى يعني تخصص دقيق جدا لا يفهمه إلا القلة القليلة أو النادرة أنا شايف النهاردة الولادات ما شاء الله لا قوة إلا بالله بفضل ربنا علينا بتقوم بها ممكن آآ آآ طبيبات عاديات فلو اخترت طبيبة مسلمة وتكون مشهود لها بالأمانة وبدل ما بتولد يعني اقصد اقول بتولد هتولدك بتولد غيرك مئات المرات والحمد لله بتمشي فاحنا نراعي الشرع في هذا ونقدم المسلمه على غيرها اخت طلقت من كام يوم ولسه الخطبه واحد عايز يتقدم لها وهي في زمن العده هذا لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا حتى عده المتوفى عنها زوجها قال الله تعالى ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ولا يجوز ان انا اصرح بخطبه واحده وجوزها متوفى وجوزها متوفى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه الساعه او اكننتم في انفسكم اكننتم في انفسكم انما انا تبقى واحده مطلقه وفي زمن عده واذهب اليها او الى اهلها واخطو خطوات للتزوج بها هذا لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا وينبغي ان يكون هناك احترام ووقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف محدش ضامن ما يمكن زوجها يرجعها ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا اللي هي في زمن العدة قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتون ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا إصلاحا حتى لو كانت طلقة ثالثة أو طلقة بائنة ينبغي أن ننتظر إلى أن تنتهي العدة على خير ها وبعد كده نأخذ خطوات في هذا الموضوع أما الآن فلا يجوز بتسأل بعد أسبوعين أخوها هيتزوج وكل الفلوس اللي معاه خلاص خلصت فأهل زوجها أو أهله اللي هم الجماعة اللي هيرتبط بيهم مصممين على الشبكة هذا من حقهم ما بنقولش حاجة ها لكن إن أنا ألجأ إلى أروح أشتري الذهب بالقسط النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد فإذا اختلف النقدان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يبقى مسألة إن أنا أشتري الذهب ها أشتري الذهب بالقسط يبقى أنا خالفت الأمر ده بيقول إذا اختلف النقدان فبيعوا كيف شئتم هديله جنيهات وآخد ذهب هديله ريالات وآخد ذهب لكن كوني أنا آخد الذهب وسدد ثمنه فيما بعد يبقى أنا خالفت كلام النبي عليه السلام اللي قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذا كان يدا بيد يمكنه أن يقترض المبلغ اللي, اللي هيشتري بيه الذهب ده من أي حد ويشتري أو أهله جماعة اللي هيرتبط بيهم يكون عندهم شيء من الرحمة شوية أو يعني إن كان في يعني ولا بد يقول لهم والله أنا مضطر إن أنا أأجل الزواج بعد مش بعد أسبوعين لما ربنا سهل وجمع فلوس تاني والحق أحق أن يتبع وزي ما بقول ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأرجو إن احنا نلتزم بيه بتسأل ان والدها اشترى بيت او كان لديه بيت وبعد ذلك توفي وكان قد اعطى امها اعطى امها ربع البيت واعطى اخاها ربع البيت على اساس انهم شاركوا في البيت شاركوا في البيت مفيش مشكله طالما انه كتب وحدد تحديدا ان ده ليه الربع مقابل ما دفع وده ليه الربع مقابل ما دفع ياخدوا هذا لكن ما بقي لا ينبغي أن تمد إليه يد لأن هذا أصبح حقا للغير وهم لهم فيه هم أيضا سيأخذون حقهم في هذا المال كورثة لكن أن تستولي الأم أو يستولي الأخ على البيت كله ويعتبر هذا كأنه وضع يد هذا لا يجوز شرعا ربنا قال في القرآن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما شوفوا القرآن بيقول إيه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا فكونهم ليهم حق كتبه الوالد الوالد بريء الذمة لأنه حدد المقدار اللي دفعوه يساوي كام وكتب لهم بيه ما يساوي هذا القدر في البيت أما النصف الباقي فينبغي أن يوزع توزيعا شرعيا على بقية الورثة ومنهم الأخ ومنهم الأم الأم لها نصيب في هذا النصف الباقي وكذلك الأخ لكن استيلاء على البيت بلا رجوع إلى بقية الورثة دي مسألة خطيرة وأنا أذكر يعني من الورع الجميل أو من القصص الجميل الذي سمعته أن أحد الناس حضر جنازة رجل متوفى كان في النزع الأخير كان في لحظات الموت لحظات ال ال الاحتضار فلما تيقنوا موته قال أطفئوا السراج فقد صار للورثة حق في الدهن أطفئوا السراج حتى المصباح المصباح اللي بي بي كانوا زمان يحطوا زيت عشان يظل يظل مشتعل قال أطفئوا السراج فقد صار للورثة حق في الدهن حق في الايه في هذا الزيت وليس الحق فقط للمتوفى فالمتوفى مات وينبغي أن يراعى الله سبحانه أن يراعى ربنا سبحانه وتعالى في فيما ترك بتسأل عن دخول الحمام بالآية القرآنية يكره دخول الحمام بأي شيء فيه ذكر لله تعالى والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم نقشه محمد رسول الله فإذا دخل الحمام وضعه كان نقش محمد رسول الله فكان إذا دخل الحمام وضع هذا الخاتم خارج المكان فعليك أن تقومي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يحمل الإنسان لا مصحف ولا آيات ولا أي شيء مكتوب فيه اسم الله إلى هذا المكان الذي يخطو إليه بقدمه اليسرى ويدعو وهو داخل إليه قائلا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بتسأل الأخت عن الأخت السورية اللي كانت بتسأل أن زوجها متزوج قبلها ورمى يمين واثنين وثلاثة وأربعة أنا مش عارف يعني إيه ثلاثة وأربعة يعني هو ربنا قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان آآ آآ واليمين ينبغي أن يسأل عنه هو بحيث هو صاحب القضية أنت بالنسبة لهذه الزوجة أنت زوجة ثانية ربما تتهمي بأنك تسعين إلى تطليقها أو إلى, إلى إنهاء علاقتها بزوجك الأول لتنفردي به وحدك فالأولى أن يقوم هو بنفسه بالسؤال عن هذه الأشياء لدى عالم شيخ لدى إمام ويفتيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى هي طبعا ما وضحتش ال ال الألفاظ كلها كاملة شكلها إيه لكن من ضمن اللي قالته قالت إن, قال لها إن عملت كذا تبقى أنت طالق يعني طلاق معلق على شرط إذا وقع الشرط يقع الطلاق هناك من العلماء من يرى أن الطلاق المعلق إن لم يقصد به الطلاق إنما قصد به التهديد فلا يقع يعني واحد بيهدد مرة بيقول لا لو خرجت من البيت تبقى طالق هو ما يقصدش طلاق إنما يقصد بذلك أن يهددها ويتوعدها ها ويجعلها تلتزم فهذا الأمر قال علماء أو بعض العلماء يفتي في أن الطلاق المعلق إن لم يكن مقصودا به الطلاق وإنما التهديد فإنه حينئذ لا يقع ومع ذلك أقول أنه ينبغي أن يتوجه بهذه الأسئلة زوجك إلى أحد العلماء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يصلح ذات البين طيب نكمل بعض أسئلة ونجيب عن بقية الأسئلة بعدين إن شاء الله طيب الأخت أم عمر من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلي حضرتك لو سمحت يا شيخ أنا ابني دلوقتي عنده خمس سنين وأربع شهور ايوه المفروض إنه داخل KG 2 ايوه لكنه في الأزهر اليومين دول عملوا KG 1 وكي جي 2 ايوه فهي المدارس بتقبل كي جي 1 وب- وما بتقبلش لا KG 2 ولا أولى ابتدائي ايوه فأنا ابني يعني خايفة تضيع عليه السنة مع إنه مستواه ما شاء الله هو يعني خلاص خلص جزء عام وبيقرأ من المصحف طيب فانا خايفه على السنه هتضيع كده لكنهم قالوا لي ان انت ممكن تدفعي آه، تبرعات للمدرسه ويدخل على KG 2 على طول ايوه فانا خايفه يكون فيها شبهه او حاجه طيب حاضر فيا ريت حضرتك حاضر تفيدني حاضر ان شاء الله جزاك الله خير حاضر بارك الله فيك آه سؤال اخر الاخت سناء من القاهره السلام عليكم وعليكم السلام كده اتفضل جزاك الله يا فضيلة الشيخ اهلا بك يا فندم آه أنا عندي سؤالين ايوه السؤال الأول أنا رحت المسجد لقيت الإمام بي... كان في صلاة المغرب ايوه بيصلي في الركعة الثانية ايوه فطبعا كان في السجود فأنا سجدت معاهم و... وقلت التشهد طيب فهم قالوا قاموا الركعة الثالثة ايوه نعم فبرضه أنا قمت الركعة يعتبر لي أنا الركعة الأولى الأولى، أيوة.
وهم الركعة الثالثة ماشي.
فأنا برضه قعدت معاهم وجبت التشهد طيب هم هم هم سلموا انا قمت اجيب الركعه الثانيه بالنسبه لنا ايوه ماشي ماشي فطبعا ايه قلت التشهد برضو اللي هو الركعه الثانيه ماشي كل ده صح و- وبعدين قلت التشهد في الركعه الثالثه طيب.
هل صلاتي كده صحيحه هي يبقى كده اربع الصلاة- الص- مرات قلت الصلاة فيهم كده صحيحة.
التشهد هي دي الص... هي هذه هي الصلاه التي فيها اربع تشهدات هي دي نعم.
الصلاه دي يعني كده صلاتي صحيحه الصلاة صحيحة طيب.
تدرك الإمام في الركعة الثانية وهو يتشهد أدي واحد وتتشهدي معاه على رأس الأولى بالنسبة لك أدي اثنين ولما يقعد للثالثة بالنسبة له هتشهدي نمرة ثلاثة ولما تخلص صلاتك هتشهدي نمرة أربعة ده بيسموها زي طرفة كده أو نوع من الإيه سؤال يعني إيه هي الصلاة اللي فيها أربع تشهدات هذه هي الصلاة صلاة صحيحة إن شاء الله أيوة سؤالك ولا كده خلاص كان معاه سؤال تاني الأخت أم أمل السلام عليكم السلام عليكم أيوة اتفضلي لو سمحت يا شيخ انا اللي كلمتك من شويه عن البيت اللي قلت لك والدي كتب ربعه لاخويا وربعه أيوة لأمي.
ماشي ماشي ماشي بقول لحضرتك على حاجه ايوه قولي ايوه الربع بتاع امي هي خدته لكن ما ادهاش تامين وما ادوناش احنا ميراثنا ما هم ولدين اتنين بس واحنا سبع بنات الولدين اللي اتكتب له واللي ما اتكتبلوش خدوا الباص بتاعنا وتامين امي قسموه على بعض وقعدوا فيه وما سابوش لامي ولينا الا الربع القراط بتاع امي بس اللي هو ربع البيت فاهمني فوالدتي قالت انا اتنزل لكم على ده بعد موتي اكتب في وصيته بعد موتي للبنات بس والصبيان ما ياخدوش حاجه تعويضا ان انتم ما خدتوش حاجه في ميراث ابوكم يعني يكون هنا بدل هنا يعني حرمهم من الحته بتاعتي زي ما حرموكم من ابوكم فالقصد هنا والدتي عليها حاجه لو عملت كده ولا لا حاضر عشان احنا كده البنات ملناش بيت نقعد فيه فاهمني يعني والدتي لو ماتت وخدوا مراسم كمان في والدتي احنا هنقعد في الشارع طيب طبعا.
على كل حال على كل حال لو ان الام عملت هذا الكلام في حياتها نعم لو عملت الكلام ده في حياتها زي كانه كانه هاهبه او هديه منها اليكم في حياتها مالها تتصرف فيه كما تشاء نعم لكن ما تقولش بعد ما اموت اعملوا كذا لا ما هي هتكتب العقد قبل ما تموت عشان مش هيحصل مشاكل اصل أنا خلاص ماشي ليا اخ عاقل يعني جدا هي وقليل الأدب هي في جداً.
هذه الحالة في هذه الحالة نعم.
ستهب ستهب آه.
ربع البيت إلى البنات في مقابل انها تعمل تعديل للايه للوضع الذي كان آه، آه، معوجا نعم.
وان كان وان كان يعني انا رايي الشخصي رايي الشخصي ان حد يتدخل لاصلاح ذات البين لان من لا ما الممكن ينفعش الاصلاح مع اخويا انا ليا اخ قليل الادب جدا ما آه، ربنا يهدي ينفعش الإصلاح معايا.
ربنا يهدي ربنا يهدي طيب ربنا يخليك هذا احنا بس كده أنا مش جاوبتك هتكون قلت لك- ظلمتهم لان هم خدوا كده كل البيت يعتبر انه بتاع ابويا بس ابويا كتب لامي عشان حطت فلوس واخويا التاني عشان حط فلوس يعني معنى كده ان احنا بناخد هنا بدل اللي سبناه هنا فاهمني ماشي ماشي ماشي ويا ريت برضه ترد عليها التلفزيون ربنا يخليك مش فاكره جدا السلام حاضر.
عليكم عليكم السلام ورحمة الله. ام احمد من القاهره السلام عليكم شيخ آه، ممكن اسال سؤال لو سمحت اتفضلي آه، بص يا فضيله الشيخ انا كنت في عمره بعمل عمره يعني وبعدين آه، آه، للاسف الشديد وانا في قلب الل- اللوكاندا وانا لابس الاحرام قبل ما انزل اعمل مناسك العمره موتت نمله وبعدين انا شكيت في نفسي قلت عملت العمره عادي وكل حاجه وبعدين بعد خمس ايام رحت التنعيم وعملت عمره تانية أيوة.
ده سؤال آه، هل ده يجوز يعني هي- يعني لو انا موتت نمله هل تنفع لي العمره وانا وما جيت عوضتها تاني ورحت التنعيم هل ده يجوز ده سؤال السؤال الثاني هل لازم نقص الشعر في ال في ال في ال آه، بعد ال- آه، ان شاء الله ما نعمل مناسك العمره لازم تكون واحده متحلله ولا عادي ممكن تكون اي واحده آه، تعمل لي تقص شعر وتكون هي مش متحلله يعني حاضر حاضر آه، ممكن حضرتك تجاوبني على السؤالين دول طب الله حاضر.
يكرمك يا فضيله حاضر، إن الشيخ لان انا شاكه في العمره دي في حضرتك تب- تبلغني يعني هي ال- المشكله بس انك موتي نمله بس طب هل تمويت النمله ده يا فضيله الشيخ يعني ده يبطل العمره انا هجاوب لك هجاوب.
طب الله يكرمك يا رب وانا عملت غيرها برضه بعد خمس ايام في التنعيم طيب حاضر.
فهل ده ينفع يعني ولا لا إن شاء الله.
تطمني الله يكرمك يا رب حاضر حاضر السلام عليكم ورحمه الله ام اسراء السلام عليكم ام اسراء
السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي عليكم ماشي آه اتفضلي بل لو سمحت يا سيدنا الشيخ انا انا عندي ثلاث اسئله اتفضلي
آه احنا ثلاث بنات يعني ايه متجوزين ايوه والحمد لله مبسوطين يعني ومش محتاجين لوالدي ولا لاخويا في اي حاجه ماشي وبعدين ايه فاخويا يع- يعني والدي ده دايما مختص اخويا وزوجته واولاده وكده يعني مختصهم بكل حاجه حتى بيت العيله كاتب له بإ- كاتبه باسمه وجايب له عربيه ومش عارف ايه وحاجات كده يعني ايه واحنا يعني مش مش في حسبانه خالص طيب السؤال الاولاني ده والسؤال الثاني إيه والدتي يعني ايه متوفاه وكان عندها يعني قطعه ارض كبيره مم.
و... والارض دي كانت ايه كانت يعني في عليها مديونيه في البنك طيب
و- وبعدين والدي بعد والدتي ما توفت يعني فوالدي قسمها علينا بالمديونيه اللي عليها واحنا اساسا ما اخدناش منها اي حاجه ايوه كده يبقى حرام يعني وهو ياخد ذنب وهو ياخد ايه وهو يعني كده يبقى حرام عليه وهو ياخد ذنب في ايه ما هو قسم الارض علينا بالمديونيه بتاعتها احنا اساسا ما اخدناش منها حاجه
طيب ماشي حاضر ايوه السؤال الثالث إيه السؤال الثالث بقى يعني ايه انا ليا ليا جاره يعني ايه, إيه سيئه الخلق يعني ودايما بي- يعني بتفتن عليا بحاجات ما حصلتش وكده وانا يعني ايه دلوقتي مقطعاها خالص ومش بتعامل معاها خالص والوضع ده مضايقني يعني حاسه ان انا باخد ذنب بيه يعني فانا مش عارفه اعمل معاها ايه طب حاضر ماشي حاضر ماشي بس شكرا طيب نجاوب الاخ صابر من القاهره السلام عليكم الو ايوه اتفضل عليكم السلام ازيك يا مولانا اتفضل يا اخي الو ايوه اتفضل ايوه يا مولانا اتفضل آه مولانا عايز اسالك سؤال لو سمحت نعم آه النبي الواحده لو زو- زوجها توفى ف- زوجها توفى فهل الواحده اللي تبقى ليها عده اه لو الراجل مراته توفت هل له عده؟
حاضر حاضر
ماشي يا مولانا؟
ماشي السؤال واضح ماشي.
طب حاضر ايوه خلاص كده ماشي طيب بسم الله الرحمن الرحيم نرجع تاني معلش لسؤال الاخت اللي كانت سالت على موضوع الربع لاب- لاخوها والربع ل... انا يعني بقول لو تدخل احد لاصلاح ذات البين طبعا هذا افضل حتى لا نتدخل كلام يعود تاني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هؤلاء الإخوة أكلوا مال الآخرين بالباطل وده حرام لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فأنا لما بقول لما بقول ندخل حد لإصلاح ذات البين علشان تدوم العلاقة والعشرة فيما بيننا وبين بعضينا لأنه الأم بتحاول تعدل الكفة وبتقول أكتب الربع اللي نصيبها للبنات اللي هم سبعة زي ما بتقول أو خمسة لا أذكر عدد تحديدا فبرضه ده سيؤدي إلى أن الأولاد اللي هم ظالمين دول ها هيبقى في اصلا في نزاع وفي مشاكل وفي خلاف فلو انه يا اخوانا نرجع للصح نرجع للي يرضي ربنا سبحانه وتعالى فاذا قبل البعض هذا يبقى افضل واحسن لكن الام كونها تلجا الى تعديل الوضع وتهب ما لديها لاولادها البنات في حياتها كهبه لا شيء في هذا لانه في مبرر اهو انه في ظلم وقع على البنات من جانب اخر فهي بتحاول تصلح ما آه، آه، افسده آه، إخ- آه، آه، أبنائها الذكور فإن شاء الله ما يكونش فيه حاجة آه، طيب الأخت اللي كانت بتسأل آه، آه، أبوها آه، ع- كان عنده ميراث وإخواتها الصبيان آه، استولوا على هذا الميراث أنا أنا مش عارف أنا حكاية ال- المواريث آه، يعني محتاجة تأكيد إخواننا نتقي الله سبحانه وتعالى في انفسنا شوفوا كم كم سؤال النهارده في الموضوع ده موضوع المواريث ربنا سبحانه وتعالى قال في ايات المواريث في سوره النساء وافتحوا المصحف واقرأوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ده لو إن أنا هاكل أموال يتامى صغيرين أستغل ضعفهم وعجزهم وآكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ده القرآن ويجي القرآن بقى يقول لنا أول وصية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وبعدين في نهاية الآية الأولانية في في في في موضوع المواريث يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله اللي وزع واللي قسم واللي حط واللي قال ده ياخد كده كده من من الله وبعدين يجي في نهاية في كل كل توصية وصية من الله وصية من الله يوصيكم الله فريضة من الله وفي آخرها تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يطع الله ورسوله اللي يطيع ربنا في المسائل دي لانه جايب الايه دي ورا المواريث بالظبط تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم فإذا إحنا محتاجين إن إحنا نتقي الله الدنيا مش هتدوم لحد ولو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا والوارث في الحقيقة لكل ما على وجه الأرض هو الله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها والله خير الوارثين فمش هتدوم لك لن تدوم لي ولا لك ومن ثم نرضى بما رضي به الله لنا ونوزع التركات والمواريث ونقسم زي ما ربنا قسم لا ندخل أنفنا ولا نفسنا في زيادة ولا في نقصان دي مش بتاعتنا إنما هي لله سبحانه وتعالى فهي بتقول إنه آه إخوة الصبيان استولوا على ميراث والدهم واضعين إيدهم عليه وهي بتقول أنا متنازلة عن حقي والله مسألة التنازل من عدمها أنا آخد حقي وبعدين أتنازل عنه أتنازل إمتى لما يجي لي في إيدي كده اهو وأقول والله أنا إيه أنا مش عايزاه لكن اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم هل لأني أنا مستغني وأنا مثلا يعني ربنا كرمني وفي بيتي مستقر ومع أولادي ومع زوجي خلاص المسائل طب ما في غيري محتاج وبغض النظر حتى لو ملياردير ده حق ربنا قسمه ليه سبحانه وتعالى فبالتالي احنا بنقول يا ناس ارجعوا لربنا ارجعوا لشرع الله سبحانه وتعالى وإياكم أن تدخلوا أنفسكم أو أهواءكم في أمر حسمه الله وقال عنه فريضة من الله فبتقول بقى ان ايه ان والدتها منحازة للصبيان واخواتها البنات بيطالبوا بأشياء فيها ظلم فهي خايفة تنحاز للبنات تزعل أمها ولو انحازت لأمها حاسه ان امها برضه في شيء من الظلم والله احنا عندنا دعاء جميل جدا نحفظه ونقوله دايما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه شوفوا الدعاء بقى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ها ده طريق النور نمشي فيه ده ظلام ما نمشيش فيه حتى ولو كان ابويا او امي أنت حبيب إلي ولكن الحق أحب إلي منك فحتى لو أمي أنا ما بقولش إن أنا أعلن الحرب عليها أو إن أنا أعلن الخلاف إنما أقول والله ربنا قال والنبي قال والشرع بتاع ربنا قال وما إلى ذلك وألتزم ها باللي ربنا قال عليه أم تزعل إخواتي يزعلوا أنا مع الحق ربنا بيقول إيه في القرآن بقى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلو إنه الحق اللي أنا مفروض أقوله ضد أي شخص شوف القرآن كونوا قوامين بالقسط شهداء لا ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولو أن الحق لعدوي فأنا أشهد له يا أيها الذين الآية الثانية في سورة المائدة دي في سورة النساء والثانية في المائدة قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله يبقى مطلوب منك انك تقول الحق اللي يرضي ربنا تقول الحق اللي يرضي ربنا لا مجاملة ولا محاباة ها أنت حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منك وبعد كده ده مش معناه ان انا ب... انا بقول الحق اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى سواء كان على اخواتي او على امي واكون رسول خير بينهم لعل الله سبحانه وتعالى طيب حاضر في معنا اتصال من تونس الاخ محمد اتفضل يا اخ محمد السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا اخي آه، سؤال يا شيخ اتفضل آه، هل يجوز الاتصال الخطيب هل يجوز إيه؟
يتصل بالخطيب على تعب السؤال تاني معلش هل يجوز أن يتصل الخطيب ها
هل يجوز ان يتصل خطيب بي بخطيبته ب- عبر الهاتف طيب حاضر حاضر السلام الاتص- عليكم.
الاتصال عبر الهاتف حاضر السلام عليكم
من الخاطب بمخطوبتي طيب تاني لسه في اسئله معنا الاخت هاله ايوه سؤالك اتفضلي ايوه السلام عليكم اتفضلي وعليكم السلام كده السلام عليكم وعليكم السلام والله يا سياده الشيخ والله يا سياده الشيخ انا في كرب شديد لا اله الا الله ايوه آه زوجي اخذ مني مبلغ في اول جوازنا احنا متجوزين من 15 سنه أحمد.
واخذ مبلغ من المال تاجر بيه وراح اشترى بيه شقة وكتبها باسمه كلها وبقول له اكتب لي نصها هو دلوقتي مش راضي ودلوقتي احنا لم ننجب ودلوقتي هو عايز يتجوز عليا عشان ينجب أيوة.
هو مش راضي يكتب لي نص الشقة مش عارفة اعمل ايه حضرتك بلغني و... وهو موجود دلوقتي يسمع ال- رأي حضرتك حاضر ماشي ألف شكر حاضر بارك الله فيك.
مع الف-
معنا سؤال الاخت هند من الجيزه الاخت هند من الجيزه الو السلام عليكم اتفضلي وعليكم آه، السلام لو كده.
سمحت فضيلة الشيخ ايوه نعم آه انا اخويا اخو... آه مع- عندنا خمس آه خمس اخوات يعني ليا ايوه ف وانا و... وانا وامي ايوه نعم فحضرتك آه الاثنين متجوزين بره
مين دول اخواتي الاثنين الكبار طيب ماشي متجوزين بره اه فال... فدول يعني ايه بيطلبوا حقهم في البيت ايوه في البيت يعني الميراث آه، عن ابويا آه، آه، انتوا قاعدين في البيت نفسه ايوه قاعدين في البيت ان شاء الله طيب ماشي ايه طب آه، وحضرتك بقى آه، آه، اخويا بقى اللي اصغر منهم مساعدهم في جوازهم طيب فهم يعني ايه آه، اخويا ده ليه فلوس عندهم طيب فوالدتي بقى عماله تقول لهم ان إنه- ان انتوا يعني مالكمش حق في البيت ده طالما آه، ده, ده يعني يعني اخويا ليه فلوس عندهم وكده طب ماشي ماشي حاضر حاضر ماشي حضرتك ماشي ماشي ماشي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. الاخ علي من السعوديه السلام عليكم أيوة.
ايوه يا اخي اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معايا ابن عم انا متجوز في مصر كويس ايوه نعم ومعاها ست بنات وولدين صغيرين نعم فبعت مبلغ فبعت مبلغ 32000 لمراته ايوه فمشتري حته ارض وهو بقى عليه 17 كويس ايوه فنضيع 15000 في السنه دي 12 شهر ايوه فقيمتها المفروض 6000 وتقول له انا متداينه ثاني ب 7 8000 ثاني هل دي تصلح للجواز ولا ايه يعني بالظبط؟
برضو ما إيه، انت انا اللي انا فهمته اخوه ابن عمك متجوز في مصر وعنده اولاد وبعت 32000 جنيه اشتروا بيهم قطعه ارض لا مش قطعه ارض ايوه سدد قطعه ارض منهم 17000 خد ايه هي صرفت 15000 ده ده الزوجه ايوه الزوجه ايوه صرفت 15000 في السنه في 12 شهر ايوه وبتقول له انا مديونه تاني ب 8000 جنيه يعني 15 و8 23 في السنه على أيوة.
خمس بنات صغيرين وطفلين صغيرين هل معقول ده ينفع؟ هو متغرب في السعوديه ومرمي والحريم تعمل كده مثلا طب حاضر دي ما خايفاش على عيالها اقفل واسمعك من التلفزيون طب حاضر ربنا. طيب الاخ رشدي رشدي بلوم يا باشا اتفضل يا فندم ربنا يكرمك يا رب اتفضل سؤالك أنا لو سمحت يا مولانا ايوه أه، حضرتك انا عايز اعرف ع- عايز اعرف بس حضرتك ال- قنوت ال- ال- الفجر هل هو حضرتك يعني سنه مؤكده ولا فيها ضعف ولا ايه بالظبط؟
حاضر حاضر ربنا يخليك يا رب حاضر يا سيدي جزاك الله خيرا ايوه نعم نكمل بقى اسئله نكمل
واتعلم
ايوه الحاجه بتاع بني سويف
السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي لو سمحت عايز اسال الشيخ سؤال اتفضلي سؤالك اتفضلي معاكي لو سمحت عايز اسال الشيخ و- وطي وطي التلفزيون شويه وطي التلفزيون شويه يعني
ايوه اتفضلي
طب ماشي انا معايا بنت م... وانا متطلقه بقالي 16 سنه ايوه فهل عايزه أعم- عايزه اعمل قبض من اللي بيعملوه كده هل حرام تعملي ايه يعني اعمل قبض من اللي بيقبضوه يعني اللي متطلقه بيعملوا لها قبض فهل بيقولوا حرام بيعملوها قرض لا قبض يعني اقبض انا اقبض من الحكومه مثلا بيعملوا قبض 80 جنيه اه يعني مساعده من الحكومه للمطلقات يعني اه فهل بيقولوا حرام وانا معايا بنت وبيدينا ابوها 60 جنيه بس يعني انت محتاجه انت محتاجه ولا مش محتاجه انت محتاجه للفلوس دي ولا لا انا عندي بنت عايزه اجهزها هو بيديني 60 جنيه طب بس.
حاضر حاضر ماشي ماشي ماشي يا حاج ايوه في حاجه تاني ماشي اتفضل اخ احمد اخ احمد من البحر الاحمر السلام عليكم عليكم السلام اتفضل سؤالك آه، انا بس عندي موضوع طويل شويه فمش عايز أ- نختصر أعطل نختصر حضرتك.
عشان الوقت لان الوقت اوشك على الانتهاء طيب ممكن اكلم حضرتك بعد البرنامج والله مش ما تضمنش الظروف يعني لان بعدها بيبقى المغرب خلاص وعندنا مواعيد تانية انت اختصر اختصر يعني آه، طيب هو هو كان في آه، اختي كانت مخطوبه أيوة.
آه، ال- الواحد الواحد دوت هو صاحبي يعني قبل ما يبقى خطيب اختي فهو كان صاحبي ماشي ماشي آه، كويس ف قعدوا فتره كبيره مخطوبه مخطوبين تقريبا 8 شهور حاجه كده فحصل بينهم خلافات آه، في الاول خالص مشاكل عاديه بتحصل بينه وبينها آه، هو يقول لا هي تقول لا المهم ان هو في في- حصل حاجات كتير جدا آه، مشاكل مع اهله آه، اهله بيعملوا حاجات مش كويسه مش مظبوطه آه، المهم بعد ما حصل كل الحاجات ديت ففي مشكله حصلت قريب جدا آه، اختي قالت لا انا خلاص مش عايزاه وكده فانا انا ايدتها لان انا انا تهمني مصلحه اختي قبل ما قبل ما يكون هو صاحبي فانا تهمني مصلحته طيب آه، لما جه الموضوع يخلص وقعدوا عشان يتكلموا مع بعض وبتاع آه، طلعني انا الغلطان وان انا السبب في الموضوع آه، فانا عايز اعرف انا من- انا ما ظلمتوش هو بيقول ان انا ظلمته ان انا السبب في الموضوع طيب.
انا طبعا مش عارف اشرح لحضرتك كويس لان انا عارف ان البرنامج وقته قليل طيب فانا متشكر جدا بارك الله فيك يا فندم الاخت ام احمد من الفيوم ايوه ايوه اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام كابتن لو سمحت يا فندم انا عايزه اسال الشيخ سؤال اتفضلي معاكي ايوه انا ليا اخ آه، ليا اخ اصغر مني متجوز ومعاه اربع اولاد نعم.
وكان رمى على مراته آه، آه، عليها اليمين اربع مرات يعني في كل الاربع مرات دول مختلفين كل مره مختلف عن الثانيه طب عايز اعرف ايه حكم دلوقتي اخويا ولحد الان اخته آه، مراته لحد الان عايشه معاه في نفس ال- البيت حاضر يعني ومش راضيه يعني لا هي عايزه تمشي ولا هو يعني اهلها عمالين يتدخلوا في الموضوع آه، واهلها مش عاملين اي حاجه خالص ولا قادرين يحلوا المشكله دي طب حاضر طب ماشي جزاك الله كل خير حاضر مش بارك الله ايوه نعم الاخ حلمي من القاهره الاخ حلمي من القاهره السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل سؤالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل يا يا اخي شيخ اتفضل
أقول لحضرتك كان زوجتي آه، توفت من سنة ايوه نعم ماشي توف- زوجتي توفت توفت من سنة ايوه وبعدين كنت جايب لها دهب آه، حوالي 350 جرام طيب
ف لما توفت آه، آه، يعني أخت مراتي خد ال- خد الدهب وقال الدهب ده للأولاد هي كانت موصية عليه مم.
قال الدهب لأولاد يعني معايا اثنين صبيان وبنت ايوه
طبعا هي ما كان- هي كانت معايا ما قالتليش يعني ان انا الدهب ده ده كنت جايب زي فلوس شايله عندها طيب طب ايه السؤال على ايه؟
هي في المستشفى شلت الدهب عندها بس لما توفى ده خد
أيوة وطي صوت التلفزيون وكمل سؤالك ماشي يا شيخ
ايوه السؤال على ايه بقى؟
اه السؤال ع- السؤال ان انا الدهب ده اللي عندهم يحق ان انا اخده ولا يفضل عندهم لغايه ما يدوا لي انت انت الذهب ده كان بتاعك ولا بتاع مراتك؟ اصل في الدهب كان فرق بتاعي بتاعك انت اه الدهب كان بتاعي كنت بجيبه كنت جايبه لها هديه يعني جايبه ايه زي فلوس مش تالي يعني آه انت بتقول كنت جايبه ليها هديه ما انا يبقى كنت بجيب كونك كونك تقول كنت جايبه ليها يبقى صار بتاعها اه خلاص بيبقى صار الان شأنه لا انا كشأن كنت بجيبه يعني في الهدايا وفي اللي كده ايه حدد بقى حدد ايه اللي هدايا وايه اللي بتاعك اه يعني في مثلا كنت بجيبه ايوه يا شيخ طيب ماشي انا هقول لك على الاثنين ان شاء الله خلاص نجاوب احسن ده كده الوقت آه. طب ماشي معنا معانا اسئله كتير آه. الاخت ام سيف ايوه ايوه سؤالك ايوه اتفضلي.
شيخ انا ليا سؤالين ايوه نعم السؤال الاول ايه الفرق بين اللي هي ال- يعني ال- اللي لابسه نقاب واللي مش لابسه نقاب اللي هي ايه لابسه مبينه وشها وال- والكافيين ايه يعني إيه- يعني الفرق بينهم ايوه اه يعني ايه ثواب دي وايه ثواب دي طيب النقاب والحجاب يعني ايوه اه طيب، إيه تاني؟
والسؤال التاني يعني آه يعني انا مهما اصلي وكده بحس ان صلاتي مش مقبوله خالص مم.
ومهما الاعمال اللي انا بعملها بحس ان هي مش مقبوله
طب حاضر ماشي وجزاك الله كل خير بارك الله فيك جزاكم الله خير طيب آه خلاص احنا وصلنا آه اخر حاجة كان سؤال الاخت اللي كانت بتقول ان في خلاف ما بين امها وما بين اخواتها على ميراث وان امها واقفة الى جار خطأ وقلنا ينبغي ان نحكم فيما بين خلافتنا بشرع ربنا سبحانه وتعالى دون مجاملة او محاباة لاب او لام وانما أن نحن كما قال ربنا الحق حق ان يتبع طيب آه، بتقول آه، الاخت اللي كانت بتسال على موضوع ان ابنها آه، كي جي 1 وكي جي 2 آه، و- و- وما الى ذلك والمدرسه طلبت منها تبرعات إيه يعني اذا كان ده دأب المدرسه مع كل من يدخل انها بتقبل تبرعات عشان تنهض بالمدرسه وبتقول مدرسه ازهريه او ما الى ذلك وانه انا هدفع هذه الاشياء مش هاخد حق غيري في الحالة دي أنا مش هاخد حق غيري ده ابني هيدخل مدرسة زيه زي غيره بالظبط فيعني إذا كانت المسألة من هذه الزاوية وليس هناك آه، آه، آه، حق سأوثر به عن غيره ممن له حق أكبر أو أهم من ابني يبقى في الحالة دي هنقول آه دي بقى إيه شكلها كده مش مظبوط أما إذا كان ابنك سنا يناسب وبيقبلوا اصلا بتوع إيه إيه إيه إيه كي جي 2 وكذا وكذا ومش هاخد حق غيري ودفعتها آه، ارجو ان ما يكونش فيها حاجه وتبقى اهي مساهمه للمدرسه وخلاص. آه، اللي موتت نمله في عمره. طيب الناس اللي عايشه يعني انا هضطر معلش آه، آه، اجل السؤال ده بتاع النمله دي لان هي آه، آه، في الحرم مفيش فيها مشكله. لكن كون الواحد وهو محرم وهو محرم يقتل شيئا أنا هتأكد منها إن شاء الله بإذن الله تبارك تعالى وبإذن الله عز وجل الأسبوع القادم آه، يعني إذا كان في نصيب أجاوب لكم عليها إذا كان فيها كفارة لحاجة نقول عليها مفيش يبقى خلاص لكن إن شاء الله تعالى بإذن الله آه، خليها معايا الأسبوع الجاي قص الشعر هل يشترط أن يكون من يقوم به امرأة في حل ولا ممكن يقص الشعر أحد الإخوة المحرمين زوج لزوجته أو أخ لأخته ولا يكون في حلال طبعا احنا بنقول لما العبادة تصح على كل المذاهب أفضل من أن تصح على مذهب واحد فقط هناك قول لا يجيز لا يجيز أو القول الراجح أنه لا يجوز للمحرم أن يتولى قص شعر نفسه ولا شعر غيره وإنما يتولى ذلك إنسان محل فإحنا إيه اللي يجبرنا على إن إحنا نحلق لنفسينا ونحن كلنا محرمون إنما نذهب إلى من يقوم بهذا واحد يروح يحلق عند الحلاق وبعد كده يجي ياخد الباقي فخروجا من الخلاف آه، أخت بتسأل ثلاث بنات متزوجات ومستريحين ماديا وما إلى ذلك ربنا يوسع على عباده ويزيدهم من فضله لكن والدها بتقول بيختص أخاها بكل شيء كاتب له معرفش ايه وجايب له سيارة ايه وكلام زي كده والله يعني آه، آه، آه، المفروض أن الأب الذي يود أن يكون أبناؤه له في البر سواء ينبغي أن يكون عادلا فيما بينهم في القسمة عادلا فيما بينهم الراجل اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقد وهب لابنه حديقة أعطاه عطية فأم الولد أرادت أن يذهب الوالد ويشهد على هذه العطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هل أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال إذا أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور لا أشهد على جور وقال في رواية أخرى أتحب أن يكون لك في البر سواء قال نعم قال إذا فعدل بينهم من المفروض إذا كان الأخ ده فقير محتاج مفيش مانع نساعده بيتعلم نساعده مريض نعالجه يعني لو كان في سبب وجيه يقتضي أن أفضله عن بقية الأولاد لسبب يخصه ها انه شاب عايز يتجوز بساعده بيتعلم إيه ظروفه المادية تعبانة فقير ممكن أساعده مفيش مشكلة لكن إذا كان الكل سواسية الكل ضعيف أو الكل قوي الكل غني أو الكل فقير فينبغي أن يكون هناك تسوية في التعامل مع هؤلاء بحيث أن الإنسان لما يموت ها يشعر ببر أبنائه له جميعا فلا فضل لأحدهم على آخر إنما الجميع على عيني وعلى راسي من فوق وكلهم أحبابي وكلهم أبنائي وكلهم جميعا أتمنى أن يكونوا لي في البر سواء فهذا يقتضي العدل بتاع ربنا سبحانه وتعالى أما الإيثار للبعض دون سبب وجيه يقتضي هذا التفضيل النبي سماه إيه؟ سماه جورا وقال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور بتقول إن والدتها متوفاه وسايبة قطعة أرض مديونة للبنك فوالدهم كتب لهم أنصبتهم بديونها كتب لهم أنصبتهم بديونها بمديونيتها بمديونية الأرض دي هو إحنا عايزين نقول إنه المفروض كما أن لي في الغنم يكون لي في الغرم يعني إيه زي ما باخد في نصيبي فيما يترك لو أن الميت ترك دينا ترك دينا من يتحمل عنه من يتحمل سداد دينه احنا بنعمل ايه بنيجي نجمع ما تركه هذا الميت وبعدين نبدأ نسدد الديون اللي عليه اولا ننفذ وصاياه نجهزه نكفنه ونغسله وندفنه وما تبقى بعد ذلك نوزعه تركات يبقى معنى ذلك انه تقديم سداد ديون الميت مقدم على على مسوى قبل ما اقول هو ساب لي ايه اسدد ديونه يعني انا اللي بتخيله هنا لو ان هذه الام تركت بتقول ارض كبيره ممكن نبيع جزء منها ونسدد ديونها والباقي نوزعه مثلا آه لا هو اللي حصل هنا مثلا الام ممكن تكون سابت فلوس كمان أو سابت عقارات ممكن نبيع ونسدد ديونها وما تبقى نوزعه لكن ما سابتش إلا الأرض دي والأرض دي مديونة وأنا أخذتها بمديونيتها والله في هذه الحالة أتصرف فيما تركت وأسدد ديونها حتى الحديث يقول نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه فأنا أقضي ديونها وأسدد ما عليها ده أساس ومقدم على أي شيء آخر فكونها تركت لكم دينا هي تركت لكم أرضا في الوقت نفسه إلا إذا كانت تركت أشياء أخرى كان يجب أن تقوم وتباع ويسدد منها الدين وما تبقى يكون أرض خالصة بلا ديون بتسأل عن جارة سيئة سيئة الخلق بيتتأتى منها مشاكل وهي مقطعاها خالص وتشعر بذنب والله احنا دايما بنوصي ببيت من الشعر في هذا المعنى بيقول وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن الجملة الأخيرة دي وفارق ولكن بالتي هي أحسن يعني أنا أبعد عنها لكن مش بقطيعة ولا بخصومة إنما من بعيد لبعيد كده السلام عليكم صباح الخير ولا أي حاجة كل سنة طيبين مريضة بروح ألف سلامة خلاص على كده اندماج واختلاط وقرب يؤدي إلى الإيذاء لا نبعد عن الحكاية دي الاتصال عبر الهاتف في سؤال قبلها هل على الرجل عدة إذا توفيت زوجته إذا توفيت زوجته هل عليه عدة هو اللي أنا أعرفه أنه إذا كان إذا كان الرجل متزوجا مثلا بأربعة وطلق واحدة منهن لا يجوز له لا يجوز له أن يتزوج بأخرى إلا إذا انتهت عدة الرابعة لأن هي وهي في عدة الم- آه، اللي هو الطلاق الرجعي تعتبر كأنها زوجة في حكم الزوجة فلا يجوز له أن يتزوج غيرها إلا إذا انقضت عدة هذه الرابعة أو معنى آخر واحد متزوج بأخت بأخت أراد أن يتزوج أختها أراد أن يتزوج أختها إذا انقضت عدتها طلق أختها لا يجوز له أن يتزوج بعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو بنت أختها إلا إذا أو أختها إلا إذا انقضت عدتها الأولى دي لأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وأختها ها هذا إذا كان في طلاق أما حتة ال- إن إذا امراته ماتت يبقى عليه عدة ده كلام جديد لأول مرة أسمعه حتة ال- يعني أنا ه- هقضي عدة ربنا قال و- والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أنا آخر هعمل حداد وعدة في الوفاء دي جديدة أنا قلت لكم إيه اللي بيبقى فيها عدة إذا طلق امرأة وأراد أن يتزوج بأختها طلق امرأة وأراد أن يتزوج بعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها دي بس والله أعلم الاتصال عبر الهاتف من الخاطب بمخطوبته هو آه، آه، أن يكون هناك خطبة الخطبة هي عبارة عن وعد بالزواج وعد بالزواج ليست زواجا وإنما هي فقط وعد بالزواج ومعنى إنها وعد بالزواج يعني لا يترتب عليها أن يكون ما هو حلال يكون حرام أو ما هو حرام يكون حلال ده مجرد وعد فلا تزال المرأة المخطوبة في حكم الأجنبية في حكم الأجنبية ايه بقى اللي من الممكن بقى يعني مثلا بتصل انا والله طب انا جاي طب الوالد موجود طب مثلا آه، في مصلحة معينة لما له مصلحة وتنقضي وبسرعة لكن ان انا اقعد طب انتوا طبختوا ايه النهارده طب انتوا اكلتوا ايه طب انتم مثلا آه، ايه الاخبار و- واقعد احكي ها تفاصيل تصل الى آه، يعني اوقات طويله دي آه، آه، شرعا كده بتخرج عن الاطار الشرعي بتسأل زوجها أخذ منها مبلغا من المال في أول زواجها واشترى شقة وما إلى ذلك ولم ينجبها وهو يريد أن يتزوج الآن المال الذي أعطي للزوج في البداية إذا كان قد أعطي له بصفة قرض بصفة قرض يرد هذا القرض يعني لسه كنا بنقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا أستغل ضعف المرأة الحديث يقول فيما معناه اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم المرأة واليتيم وقال القرآن الكريم فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم يعني لما تدي لك تدي لك شيء عن طيب نفس فكلوه هنيئا مريئا لكن إذا كان هذا المال قد أعطي بصفة قرض بصفة آه، أمانة بصفة كذا أو كذا فينبغي أن يرد إليه هذا أن يرد إليها هذا المال وهذه أمانة ينبغي أن يفي الزوج بها ويعطي لزوجته ها يعطي لزوجته الأمان ويشعرها ب- بقيمتها وبكرامتها وبحرصه عليها وبحبه لها وبأنه يعني إن كان الله لم يرزق منها بأولاد فليس معنى هذا إنها تضيع وإنما هذا رزق وهذا زي ما بيقول بعضهم يعني إنما حرمك الله ليعطيك فالله ما حرمك بخلا منه سبحانه وتعالى الله هو الكريم وخزائن الله ملأى لكن أراد الله عز وجل إن ما يكونش في هذه الحياة أو ما بين هذه الزوجين أولاد فإذا كانت الزوجة قد حرمت فلا أقل من أن تشعرها بقيمتها وأن ت- ت- ت- ت- ترفع قدرها وأن تعزز مكانتها بحيث إن شاء الله تبارك وتعالى تظل العشرة قائمة وإذا كان لها من حق تقوم برده إليها آه، أختي كانت بتسأل بتقول إن عندها خمسة إخوة منهم اتنين آه، كبار متجوزين بره وامها واخواتها الباقيين قاعدين في البيت وان اخواتها اللي بره بيطالبوا بحقهم في ميراث ابيهم في البيت امهم بتقول لهم لا ها لان البيت آه، اخوكم الصغير ساعدكم في زواجكم والله من الممكن الامور دي تحسب حسبانا بمبالغ هو ساعدهم بكام يتحسب الكلام ده ها ويتحسب البيت بكام ونصيب الام كام ونصيب كل اخ للذكر مثل حظ الانثاني يبقى كام ويعرف نصيب هؤلاء الاخوه قد ايه واذا كان ما اعطاه اخوهم الاصغر لهم يساوي نصيبهم في البيت يبقى اذا ما لهم من نصيب في البيت يقول الى هذا الاخ الاصغر يعني المسألة عايزة نترجمها في مبالغ ترجمها في فلوس البيت ده يساوي كام؟ يساوي 100000 طيب احنا أم زوجة تاخد التمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين نبدأ نترجم الكلام ده لأرقام ونقول والله إذا كان ساعدهم ب 10000 ب 5000 تخصم ويبقى ليهم 5 6 وفروهم مع بعض وأنتوا اختصوا بالبيت كله وهم ياخدوا ما تبقى لهم من نصيب إن كان لهم باقي. آه، أخي بيشتكي شكوى يعني آه، حتة ال- ابن عمه متزوج في مصر وانه بعت من السعودية 32 ألف جنيه الزوجة مش عارف في خلال فترة قد ايه صرفت 15 ألف جنيه وزودت عليهم كمان 8 مليونة فأبوه لي ينفع الكلام ده والزوجات مع انه العدد اللي بيقول عليه ان انه الاخ هذه امرأة ومعها بنات حوالي ما اعرفش خمسة او كده لان الاسئلة لما بتكتر بت- بت- بتنسينا شوية خمس بنات لما اكون ام وخمس بنات ها بتصرف عليهم خلال سنه خلال سنه اذا كان منهم حد في التعليم وبياخد دروس خصوصيه والكلام ده كله يعني انا شايف ان الحياه في مصر غلت الا اذا كانوا في مثلا في بيئه ريفيه والنفقات قليله والمسائل على القد وكده هتختلف طبعا من مدينه الى قريه من حياه اسريه بسيطه الى حياه اسريه ميسوره شويه يعني آه، آه، آه، آه، لو قعدتوا مع هذه الأم وبدأت تعطيكم تفاصيل هذه المصروفات بتدفع سكن قد ايه بتدفع مواصلات قد ايه بتدفع مصاريف دراسيه للبنات قد ايه بتجهز بنات تتجوز قد ايه يعني المسائل تتاخد بالهدوء كده ونقدر انه المساله اصبح فعلا فيها غلاء آه، آه، آه، يعض بنواجذه على كل الناس ونسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يعني يرشدنا وصوابنا الى ما فيه الخير آه، كان اخي بيسال قنوت الفجر القنوت في صلاة الصبح اللي هو الدعاء بعد الركوع مختلف فيه مختلف فيه ما بين الأئمة عند الشافعية القنوت جهرا بعد الركوع وعند المالكية القنوت سرا قبل الركوع وعند الحنفية القنوت في الوتر وليس في الفجر يعني المسألة فيها خلاف المسألة فيها خلاف وقد حقق الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد مسألة قنوت الصبح من حيث المشروعية وعدمه ورجح من خلال ال ال ال الكلام الذي قيل أنه آه، آه، الإنسان يمكن أن يأخذ ويترك يأخذ ويترك يعني يفعل أيام ويتركه أياما أخرى يفعل أياما ويتركه أياما أخرى فك ويكون الترك أكثر من الفعل وعلى كل هذه من المسائل المختلف فيها والمختلف فيه لا إنكار فيه دخلت مسجد لقيت الناس بتقنط في صلاة الصبح ما تعملش مشكلة الناس ما بتقنطش برضه ما تعملش مشكلة بيقنطوا أحيانا ويتركوا أحيانا الأمر طالما خلاف فرعي فالأمر فيه على الإيه على الساعة والله أعلم آه الأخت اللي كانت بتسأل إن جوزها بيديها 60 جنيه ومعاها بنت والمطلقات بيقدموا أوراقا يستحقون بها مساعدات تصل إلى حوالي 80 جنيه ما فيش مشكلة أبدا طالما انه المرأة محتاجة ها والمبلغ الذي يعطى لها لا يكفيها آه، هي وابنتها فما فيش فيش ما يمنع فيش ما يمنع هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يفرج كرب المكروبين آه، اخ كان بيسأل آه، ان اخته مخطوبة لصاحبه من 8 شهور وحصل خلافات و... واهله مش عارف بيعملوا ايه و... واخته حكت له بعض المشكلات وطلبت فض هذا الموضوع فهو ايد اخته ايد اخته لكن الاخ اللي هو خطيبها يعني إي- إي- إي- اتهمه قال له انك انت السبب وانك انت ظلمتني وما الى ذلك يعني انا كنت اتمنى آه، عشان ما يتقالش الكلام اللي اللي اللي, اللي اتقال ده انك زي ما سمعت من اختك تسمع ايضا من الطرف الاخر لان زي ما بيقولوا اذا جاءك من فقئت له عين واحده فلا تقض له لانه ربما فقئت عين الاثنين ربما فقئت عين الثاني فكان حتى ولو ارضاء للخاطر كنت تجيله وتقول له والله شوف انا يعني احنا اردنا بهذا الزواج ان احنا نقرب المسافات بيننا ومش عايزين اي خلاف يحدث فيما بيننا يكون سبب للنزاع او الشقاق فيما بيننا وبين بعضنا الزواج من شأنه انه يقرب المسافات مش يبعد فأما وإنه ما حصلش نصيب يبقى يعني ربنا قال وإن يتفرقا ده حتى لو حصل زواج يعني وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما لكن هو يمكن أنت خدت موقف م- يعني من جانب مع جانب أختك دون رجوع إليه ودون سماع منه وربما تكون المسألة يعني فيها شيء من التجني من أختك فقال هذا الكلام فأنت يعني ب- بشيء من اللطف يعني برضو حاول تصلح ما بينك وبينه وربنا سبحانه وتعالى لأنك أنت أنا لا أنا حاسس بيه إنك أنت كنت بعيد عن الموضوع لا أنت عارف أختك بتعمل إيه ولا هو بيعمل إيه فيعني ربنا يصلح ذات البين ال- السؤال اللي كان بيقول إن واحد رامي على يمينه رامي على مراته أربع يمينات ما احنا قلنا في البداية يا اخوانا قلنا ربنا قال ايه في القرآن الطلاق مرتان بس فامساك بمعروف او تسريع باحسان مرتان الواحد ملوش غير طلقة فثانية وبعد ذلك لو حصل طلاق مرة ثالثة انفصمت عرى الزوجية وأصبح ما بينهما كأنه غير موجود لابد من فصل هذه الزيجة وتذهب إلى حالها وهو يذهب إلى حاله ده اللي مفروض يكون كون بقى احنا بنقول آه، أربعة وخمسة وعشرة زي واحد جه سيدنا عثمان وقال له قلت لامرأتي أنت طالق مئة مرة مئة مرة وجاي بيستفتي سيدنا عثمان فقال تطلق امرأتك ثلاثا وتحاسب عند الله على سبع وتسعين إذا المسألة ليست عبثا ولا لعبا وإن الواحد يطلق العنان للسانه ي- ي- ينطلق كيفما شاء وهي قاعدة وهو قاعد دون أن يبحث أو يتحريا الحلال من الحرام دي مسألة خطيرة خطيرة خطيرة جدا تلك حدود الله وأنا قلت لكم مرة قبل كده إن كلمة حدود الله ذكرت في آيتين من آيات سورة البقرة تتحدث عن الطلاق ذكرت ست مرات تلك حدود الله فلا بد من أن نرجع إلى أنفسنا ونحاسب أنفسنا ونشوف إحنا ماشيين فين حلال ولا حرام زوجته بيقول توفيت من سنة وكان جايب لها ذهب 350 جرام وبعدين أختها جت خدت الذهب ده كله وقالت إن ده بتاع الأولاد وأنا سألت الأخ في حوار معه أثناء سؤالي قلت له أنت كنت جايبه لها بنية إيه؟ قال آه في بعضه هبة هدية مني لها والبعض الآخر شايله معاها شايله معاها إذا المسألة اختلفت لو كان المال الذي أعطيتها أو الذهب الذي أعطيتها كان كله هدية لها يبقى ده بيدخل ميراث انت زيك زي اي واحد له ميراث مش الولاد بس وكون الزوجة وصت ان يكون ده للاولاد ده مش مقياس انما بيوزع كميراث للزوج منه الربع والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان لهذه الزوجة أب وأم بيبقى ليهم أيضا نصيب في التركة الأم لها سدس والأب ليه سدس لكن لو إنه إن خدي شيلي لي الدهب ده معاكي حطيه معاكي يبقى أحسبه أشوفه قد إيه كان 100 جرام 200 جرام خو- أكتر أقل الذهب كله أنت المسؤول بين يدي الله عن هذا إذا كان هناك ما أعطي لها بس ب ب ب على سبيل الهدية على سبيل الهدية يبقى ده بتاعها يوزع كتركة أما إن كان على سبيل الأمانة يرد إليك ويكون من حقك الأخت اللي تسأل الفرق بين النقاب والحجاب من حيث الثواب من حيث الثواب طبعا آه، آه، يعني مجمع محاسن المرأة في وجهها أفضل ما في المرأة وأجمل ما في المرأة هو إيه؟ هو وجهها فإذا غطت المرأة وجهها وكفيها حتى الخاطب لما بيجي بينظر بينظر إلى إيه؟ ينظر إلى الوجه والكفين فمن الوجه يعرف الجمال ومن اليد يعرف خصب البدن كما يقولون ومن هنا فإن المرأة التي تعمد إلى ستر هذا الوجه وستر هذه اليد عن أن يراها أجنبي ده يعتبر شيء عظيم وشيء كبير وشيء يعني يذكر فيشكر لصاحبته ولذلك احنا يعني بنقول لا يفرض ولا يرفض لكن لا شك ان لو المرأة يعني اخذت بهدي السلف الصالح وعلى رأسهن امهات المؤمنين من زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارتدت النقاب وسترت ما يبدو من وجهها وكفيها ده طبعا لا شك عند الله أعظم وحتى خروجا من خلاف من أوجبه هناك من يقول بالفرضية فإحنا يعني وإن أخذنا بالرأي القائل بأنه عزيمة أو فضيلة لا شك أنه لها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى آخر حاجة بتقول مهما صلت بتحس أنها صلاتها غير مقبولة يعني ممكن يكون ده وسوسة من الشيطان ليبعد الإنسان بها عن طاعة الرحمن تبارك وتعالى يريد أن يفسد عليك العبادة إنما علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها هذه العلامة هي علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها وإذا رأيت الرجل مقيما على طاعة فاعلم أن لها عنده أخوات وإذا رأيت الرجل مقيما على معصية فاعلم أن لها عنده أخوات يعني الطاعة بتسلم لطاعة قبول الله عز وجل للصلاة يخليني أصلي اللي جاية واللي جاية واللي جاية واللي جاية ها ودائما جعلت قرة عيني في الصلاة أنتظر الصلاة بعد الصلاة هذه هي علامة القبول ومهما أحس الإنسان بأنه يعني قلبه مش حاضر بأنه ال ال ال ال الوضع مش كما ينبغي الخشوع مش تام كل ده ليس مبررا لأن يبتعد الإنسان عن طاعة ربه تبارك وتعالى بل ينبغي أن يعيش مع الله ولا يلتفت إلى مثل هذه الأفكار التي تحاول أن تبعده عن طاعة الرحمن تبارك وتعالى احنا معانا دقيقة واحدة بقيت هقول فيها احنا اتكلمنا عن الناس اللي بتتاجر مع ربنا وإن تجارتهم رابحة لا خسارة فيها في بقى ربنا حكم على تجارة إنها خسرانة خسرانة خسرانة خسرانة التجارة ها مع غير الله التجارة في معصية الله المنافقين الكفار اللي يبيعوا الدنيا بالآخرة ها ربنا بيقول إيه في القرآن على المنافقين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وقال عن اليهود أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال عن آخرين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون احنا بقى هنبيع نفسنا لمين هنتاجر مع مين هنتاجر مع الله نقوم نربح تجارة لا خسارة فيها أبدا كما قال ربنا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة إيه لن تبور نتاجر مع الله نعيش مع الله نكثر من ذكر الله نتعامل بحب وإقبال على ربنا تبارك وتعالى هذا هو ما ينبغي أن نفعله ما ينبغي أن نقوم به إذا أردنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما في رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم وفقنا لما يحب لما تحب وترضى واجعل معونتك العظمى لنا سندا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله عنا خيرا وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته
فتاوى